والفؤاد يطير شوقا
وحشتوني إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله أحبتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وحشتوني حقيقي وبجد وحشتوني ادلنا شهر دلوقتي وانا مشتاق الى لقائكم ويعلم الله انني جئتكم الليلة كما يقولون على عيني اسأل الله جل جلاله ان يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم اللهم تقبل منا صالح أعمالنا اللهم لا تجعل في عملنا كله حظ نفس ولا شهوة ولا حب دنيا ولا رغبة إلا فيك وفيما عندك وفي طلب مرضاتك وفي إرادة وجهك يا رب لا يقدر على هذا إلا أنت اللهم أعنا على الإخلاص واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك الخلص يا رب العالمين أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وبجد ومن القلب العيان كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله آه أقول إيه ولا إيه الليلة دي نفسي أكلمكم في البداية عشان أنا بحبكم ودي فض فضة نفسي اكلمكم عن المرض وسبحان الملك ما اجمل ايام المرض ونفسي اكلمكم عن الحج الله اكبر وما اروع ايام الحج ونفسي اكلمكم عن راس السنة اقصد آه، الهجرية السنة اللي خلصت يا ترى عملنا فيها ايه والصحف رفعت السنة دي بايه ونفسي اكمل السيرة نفسي في حاجات كتير قوي ابات معاكم الليلة دي للصبح ربنا يهديك يا مدني قصدي يا حاج مدني آه، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أبدأ بقضية المرض أيها الإخوة لأن السنة دي مش عارف أقول هي عام المرض لسه قرأت كده إن في 2007 أو 1427 يعني 1428 في 1428 بيقولوا إن حوالي 72 حالة سرطان يوميا في مصر اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم اني اسالك لجميع المسلمين والمسلمات العافيه وان تمسحهم بيدك الشافيه يا رب يا رب اشفي المسلمين يا رب يا رب اشفي المسلمين والمسلمات يا رب اللهم انزل على قلوب المرضى برد السكينة والرضا لو تعرف فضل المرض لو تعرف قد ايه اجرك وانا لو فرغنا الليله دي كلها عن فضل المرض مش هتكفي بس انا عايز اقول لك حديث واحد ولا حديثين خليهم اتنين اتنين ماشي لله اتنين الاولاني يود اهل العافية يوم القيامة لو ان اجسادهم قد قرضت بالمقاريض مما يرون من عظم اجر اهل البلاء يوم القيامة اهل العافية يوم القيامة لما يشوفوا اهل البلاء بياخدوا اجر قد ايه يتمنوا لو ان جسمهم اتقص بمقصات اتقطع حتت لما يشوف اهل البلاء خدوا اجر قد ايه يقول يا ريتني اتقطعت حتت في الدنيا سبحان الله العظيم اسمع الحديث الجميل ده بس شرطي انك تصلي على النبي ثلاثة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عن عائشة قالت كان المرض يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ما يستطيع أن يخرج إلى الناس ولقد رأيته يكرب حتى آخذ بيده فأتفل فيها بالقرآن تقرأ هي القرآن وتتفل في إيد سيدنا النبي ثم أكبها على وجهه التمس بذلك بركة القرآن وبركة يده فأقول يا رسول الله إنك مجاب الدعوة فادع الله أن يفرج عنك ما أنت فيه فيقول يا عائشة أنا أشد الناس بلاء ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما كانش بيقول يا رب اشفيني سيدنا النبي وهو حبيب الله خليل الله هو حبيبه حبيب ربنا وكان أشد الناس بلاء لما رآه ابن مسعود ووضع يده فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن السخونة لتخرج من فوق الرداء حمى وصلت درجة الحرارة 40 فاكرين الواد عبد المحسن لما كنا في الحج برضه وكان يحط ايده على اورتي كده يقول لي ها تجيب 40 مستريح فالحمى الشديدة دي كانت تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم فلذلك بقول يا جماعة إن المرض أيام جميلة قربت العبد لربنا وخلته يقول يا رب من قلبه وبينت للعبد ضعفه وفاقته وحاجته آه هي دي قضية المرض كنت عايز أقول لكم حاجة حاجة مهمة وهي أنا كنت بقول دايما خليني أقولها قبل ما أموت اللهم ارزقنا حسن الخاتمة آه الموت جميل الناس بتفر من الموت ليه ولكني رأيت للموت رهبة حقيقي حقيقي لما حسيت بالموت حسيت بيه حسيته شفته شفته فعلا يعني لما حسيت بيه حصلت فعلا رهبة وقشعريرة انا مش ما كنتش نفسي ارجع تاني لا لا لا بالعكس كان كان نفسي اكمل في موضوع المدة بس ما جاتش معايا الحمد لله رب العالمين ال- ال- القضية في ايه انا بقول إن لكن له رعبة اللي هيثبت عند الموت بس الله بس الله عند الموت الموضوع مختلف تماما اوعى تفكر انك جاهز ومحضر وهتبقى وهتبقى لا لا لا لا لا لا لا عند الموت كل حاجة فيك بت بتختلف وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد انا عايز الايه اللي هي ايه فكشفنا عن لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هي دي اللي انا عايزك تعيشها ان ساعة ما تيجي سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد انا مش مش عايز اوصف دلوقتي لكن عايز اقول الخلاصة للمريض ما تزعلش افرح ما تتألمش ارضى استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الله البلاء مش هيسيب حد كل الناس دي هتمرض وكل الناس دي ان لم تمرض ستموت والكل سيلقى الله وحينها سيتفاضل الناس بهذه المواقف دي الاولى التانية ان الموت ده امر يح- يحتاج فيه فقط الى تثبيت الله يبقى بس ممكن الواحد يركز في حياته على معنى جديد انه يظل يقول يا رب ثبتني عند الموت يا رب ما تخذلنيش عند الموت يا رب اعني على كربات الموت يا رب نجني من التخبط عند الموت يا رب يا رب الموت لو عشنا وركزنا شوية دعاء وشوية أعمال صالحة كده صدقات وأذكار ودمعات للمعنى ده لمعنى الموت لكان الأمر مهم تعالوا بقى نروح نحج عملت ايه في الحج يا عم الشيخ السنه دي ادي انت حجيت اهو اه والله الحمد لله انا حجيت وانا ما استاهلش بس هو كريم جل جلاله السميع العليم علم ان انا نفسي احج فما حرمنيش سبحانه وتعالى وكانت حجه ممتعه قول لي ما هو باين باين ايه يعني رجعت عياني عشان رجعت عياني يعني مش مشكلة لكن هي ممتعة مش فعلا كانت حجة ممتعة من امتع الحجات اللي انا حجتها في حياتي على الاطلاق من جهة ايه من جهة انها من اكتر المرات اللي مشيت فيها وكان في مرتين في عمري في البداية حجتهم كلهم مشي من مكة الى حتى نهاية الحج لكن ال- ال- المرات اللي بنركب فيها بنمشي شويه لكن المره دي اكتر مره مشيت واستفدت حاجه هقولها لك حالا اول حاجه استفدتها اول حاجه استفدتها في الحجه دي ان القضيه مش بالصحه مش بانت تقدر على ايه وانما ربنا يقدرك تعمل ايه يعني لو انا بتصوري في آه، طاقتي الجسدية و- وقوتي الص- البدنية الصحية آه، اتصور ان انا آه، امشي المسافة من منى من الخيمة في منى الى الكعبة في مكة ان إن الانسان يمشي ساعتين ونص ماشي على رجليه ما اتصورش ان انا اقدر اعملها في الشمس في وسط العربيات والدخان والنفع و و ما اتصورش لكن حصلت ازاي هي دي القضيه هي دي القضية اللي انا نفسي اقولها لك عايز اقولها للي بيقولوا مش قادر اقوم الليل مش قادر احفظ قرآن مش قادر آه، اواظب على طالب العلم مش قادر اقوم اصلي الفجر مش قادر ابطل سجاير مش قادر مش قادر ما تقولش مش قادر توكل على الله واستعن بالله وهتقدر اللي مش قادرة تلبس حجاب اللي مش قادرة تلبس نقاب اللي مش قادرة تبطل شغل اللي مش قادرة تتخلص من التليفون اللي مش قادرة آه، ت- تبطل كذا وكذا اللي مش قادر يبطل واحدة بيحبها في الحرام اللي مش قادر اوعى تقول مش قادر مش عايز اسمع كلمة مش قادر دي بعد كده انتهينا هتقدر انت راجل وانت مسلمة وبالله تستطيع كل شيء كنا بنقول مش هنقدر لكن قدرنا ربنا قدرنا ربنا حملنا قول لي لا ده الحج موضوع تاني لا لا لا لا مش الحج موضوع تاني دي برضو الفايدة التانية اللي انا عايز انتقل اليها بسرعة ان عايز استنسخ موضوع الحج كله على بعضه كده وعيشه في حياتنا هنا عايز اشيل موضوع الحج على بعضه كده كله كله وعيشه هنا في حياتنا فعلا ان احنا نعيش اللي عمرنا كله بنحج عمرنا كله محرمين عمرنا كله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وحشتني والله هذه الجملة عايزين نعيش العمر كله نقول لبيك نعيش العمر كله محرمين فعلا نعيش في عمرنا كله كله كله من اوله لاخره واحنا بنطوف وبنسعى وبنرمي عايزين الحج يبقى حياتنا وعمرنا وجهدنا وطاقتنا عايزين نعيشها نعيش الحج حياة حياة حقيقية فعلا يبقى هو عمرنا اول فايدة قلناها فعلا موضوع مش هقدر دي لا لا لا هتقدر هتقدري هتقدروا ممكن مفيش حاجة مستحيلة بس يرى ربك منك الإرادة أنك تريد قال ربي في الحديث القدسي عبدي قم إلي أمشي إليك عبدي قم إلي أمشي إليك وامشي إلي أهرول إليك عبدي من أتاني يمشي أتيته هرولة من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا اتحرك بقى وهتقدر وهتقدري ونستفيد من الحج ايضا من الفوائد اللي انا طلعت بيها ان مفيش حاجة اسمها محاولة لا ده في حاجة اسمها تصميم وإرادة هو احنا بنطوف سبع أشواط ليه وبعدين طواف قدوم وطواف إفاضة وطواف وداع نطوف شوط واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وبعدين نعيد تاني شوط واثنين وثلاثة وسبعة وبعدين نعيد تالت هي دي ربنا علمنا ان ما نحاولش مرة واحدة مفيش حاجة اسمها محاولة وانما ارادة وتصميم الطواف نفسه انك تجعل مركز تفضل تلف حواليه وانت بتلف حواليه كأنك بتحاول توصل لحاجة بتحاول تفتح حاجة بتعالج حاجة كذلك السعي رايح وجاي ورايح وجاي ورايح وجاي ورايح كل ده ليه عشان نتعلم ان مش هي مرة وخلاص وانما مرة واثنين وثلاثة وخمسة وسبعة والسبعة كمان سبعة والسبعة كمان سبعة هي دي الزم الباب حتى يفتح لك ما تتحركش ما تنقلش خليك واقف على الباب ومن أدام دق الباب فتح له افضل واقف تخبط يا رب يا رب يا رب بس هي ما بتجيش كده بتيجي كده آه يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وافضل واقف على الباب ومادد ايديك بتشحت لحد ما يفتح لك الباب من الفوائد ايضا آه، في الحج تاني لما شفت التلاتة مليون عايز احكي لكم قصة طريفة في المدينة حصلت لي وانا قاعد في الروضة جنب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واحد قاعد جنبية آه، اعجمي معرفش منين ف في حاجة قلت له يعني إيه، كده ما تنفعش او ما يصحش يعني او فقال لي بمنتهى البساطة هو انت اللي هتقبل قلت له لا قال خلاص خليني وربي احرجني انا بحبكم في الله لما شفت التلاتة مليون حبيب تلاتة مليون بيحبوا ربنا تلاتة مليون ما عندهمش استعداد انك تسبقهم في اي حاجة عايز تروح ترجم عايز يرجم قبلك ويدوس على رقبتك ويرجم إيه إيه، انت عايز تحب ربنا لوحدك ولا ايه تروح تطوف هو عايز يركب على رقبتك ويخش يقبل الحجر انت فاكر ان حبيبه لوحدك ولا ايه لا انسى مش انت هو ده الاحساس اللي انا حسيته محمد حسين مش انت مش انت والله حسيت ان الناس دي بتحب ربنا بتتفانى انا شفت واحد واقف على ال- سور الكعبة عشان يوصف الطابور عشان يوصل للحجر وخلصت السبع اشواط في ساعة وشوية ساعة وتلت وهو واقف بطرح يا صبرك يا اخي قول لي قال هذا يجوز يا عم شيخ يا عم ارحمني احنا بنتكلم على الحبيبه الناس اللي بيحبوا ربنا اللي بيحبوه من قلوبهم واقف كده متعلق شايفني شايفني يا رب انا بحبك وانا مستني عشان اقبل الحجر ده حب مش مش مش مش, مش قياسها عنده فقهيا زي ما قلت للراجل كده قال لي آه، هو انت اللي هتقبل انت مال اهلك يعني بيقول لي كده يعني ده حاجة بيني وبين ربنا سبحان الله العظيم الشاهد ايه الشاهد ايه ح- الواحد حس في وسط الناس دي طب انا هروح فين في وسط الناس دي كلها يعني الواحد كان بيفكر يعني انا بحبك يا رب فلما لقى الناس دي بتتفانى لا لا لا بذل حقيقي بقول لك ان ان انا مشيت مشيت ايه ده انا يا رب استرنا ولا تفضحنا لما واحنا واحنا راجعين من مزدلفه الى عرفات كنت راكب من مزدلفه من عرفات الى مزدلفه استغفر الله من عرفات الى مزدلفه كنت راكب ميكروباص محترم ومكيف وتمام التمام وصلني من عرفات الى مزدلفه بفضل الله اللهم لك الحمد والشكر لكن شايف على الجهه الاخرى واحد لحيته بيضاء ورجليه رفع رفع كده لا رفع كده وشايل بعجة على ظهره وعصاي عمال يركز يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك عصايتين وماشي طب طب انا اتكسف من ربنا ان انا اقارن نفسي بالراجل ده شوف الناس شوف الناس سبحان الله العظيم عدينا كده مرورا من وسط حجاج القرعة حجاج القرعة لهم الله انا اعمل اللي عليا واوصل صوتي من هنا وانادي كل مسلم مسؤول يقدر يخدم إننا انهم يرحموا حجاج القرعة ينحججهم بكرامة الناس الكبار الطيبين دول الغلابة ينسبهم يتصرفوا لكن ما ناخدش الناس نبهدلهم هناك في منى هم الناس دول اللي بيحبوا ربنا بقى وبيصبروا عشان يوصلوا لربنا الشاهد ايه خلاصة خلاصة الكلام من الاخر ان الناس اللي بيحبوا ربنا كتير يا رب كل دول بيحبوك طب وانا انا مين في وسط دول اطلع ايه في وسط دول يا رب طب انا نفسي اعرف والله صدقا بالله نفسي اعرف طب انا مقامي ايه عندك وقدري ايه عندك انا مين والكلام ده مع الحب لله سائغ مش مش كثير من الزوجات معذبهم انها تسأل زوجها اللي بتحبه انت بتحبني صح كده ولا لا انت بتحبني وهو برضه معذبه مع زوجته انه بس عمال يسألها انت بتحبيني قولي لي بحبك نفس الشيء معلش استغفر الله بلاش ال... بس انا قربت لك المثال ان الانسان مع الله جل جلاله نفسي اعرف يا رب انت بتحبني طب طب انا مين ده شعورك وانت في الحج يا ترى يا ترى ربنا بيحبك طيب آه، الموضوع كده عايز اكح فادينا فاصل يا مدني من آه، من آه، حصاد العام حته كده من اللي عملناها السنه دي ورحمة الله وبركاته إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ما زلنا هناك في الحج ذكريات حاج من الذكريات آه أن الإنسان غالبا حين يكون له حال مع الله يكون له بعض الطقوس آه، التي يقوم بها آه، بين يدي عمله هذا بلاش كلمة طقوس وبلاش ال- الألفاظ العجيبة والغريبة دي وإنما عايز أقول إيه إن أنا لما أجي أقرأ قرآن أو لما أجي أذكر ربنا أو لما أجي أدعي ربنا بحب ان انا اكون الجو هادي شوية إيه يعني سبحان الله العظيم حتى في ال يعني هنا في ال اما اجي اتكلم ما اعرفش اتكلم في وسط الهيصة ما اعرفش اتكلم وحد مشغول عشان كده بقول للمشغولين خليكم معايا اثبتوا شويه آه في الحد ربنا بيعلمك ان انت عبد تأتي به على تأتي اليه على شرطه لا على شرطك وصلت دي لما ربنا سبحانه وتعالى قال ففروا الى الله ربنا سبحانه وتعالى قال لك تعالى على شرطه هو مش على شرطك انت ان لازم ابقى كذا ويبقى الوضع كذا واعمل كذا واسوي كذا لا لا لا ربنا سبحانه وتعالى يجعلك يوم عرفه تدعو في وسط الناس دي فيش حته تعرف تستخبى فيها هتروح فين ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله تذكر الله في وسط الناس دي كلها وقدام الناس دي كلها وقدام عينين الناس دي كلها ومش عاجبك بلاش هو ده اللي موجود هو ده اللي انت مأمور بيه ان انت تدعي ربنا او تقلع كان الواحد فعلا نفسه كان نفسه يخلع ملابسه ويجلس بملابس الاحرام لوحده لوحدي ليك يا رب لا في وسط الناس دي كلها ايه رأيك ان كان في واحد نفسه ان يبقى ملابس الاحرام دي رداء وازار والطباع مطلع ده وده لون لوحده لا زيك زي الناس دي كلها هو ده استفدت من من الحج ان الله يربي عبده ان يأتيه كما يريد الله لا كما يريد العبد فهمت فهمت فهمت ازاي انت عايز لما تدعي تبقى محدش بيتكلم وفي هدوء ومحدش شايفك ومحدش سامعك ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في الحج تعالى وادعي حوالين الكعبة وكل الناس شايفاك وسامعاك يوم عرفة وكل الناس سامعاك وشايفاك اذكر ربنا في مزدلفة في المشعر الحرام ولا في منى في ايام التشريق وكل الدنيا حولك مفيش خصوصية انت عبد من عباد الله يا ريت نتعلمها ان انا ما اتشرطش اصلي ازاي بصلي فين صلى الله عليه وسلم سجد رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم بين ماء وطين وخرج وأثر الطين في جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم بيسجد مطرح ما جت دماغه مطرح ما جت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه ومن الحاجات اللي اتعلمتها برضو في الحجة دي دوام التنقل من حال الى حال سبحان الله العظيم في الحد تروح مكة وتبدأ من يوم 8 تروح منى ما تلحقش تقعد في منى تبقاش يا دوبك جري على عرفة لا تكاد تستقر في عرفة النهار بس واول الليل بسرعة الحق صلي المغرب والعشاء في مزدلفة تحط دماغك في مزدلفة الفجر جدا جري على رمي الجمرات في منى خلصت رمي الجمرات وحلقت وذبحت جري على مكة تطوف وتسعى طفت وسعيد جري قبل الغروب تكون في منى عشان المبيت في منى التنقل ده التنقل ده التنقل سبحان الله العظيم بيعلمك في حياتك ان تتنقل بين انواع العبودية من رحمة ربنا بنا ان جعل مراضيه متعددة ولو كانت مرضاة الله في شيء واحد لعجز كثير من الناس ولكن جعل سبحانه وتعالى مراضيه متعددة مختلفة الصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن والحج والعمرة والصدقة وطلب العلم وتعليم العلم والسعي في خدمة المسلمين و و و لو قعدنا نعد شعب الإيمان الإيمان بضع وستون أو قال بضع وسبعون شعب حاجة وسبعين تمانية وسبعين نوع من أنواع العبودية وكل نوع بيتفرع منه عشر خمستاشر فرع يعني ألف حاجة تقدر تتقرب بها إلى الله هي دي قضية المسلم في حياته اللي اتعلمناها دي نتعلم بقى ان انت تتنقل تتنقل تقوم الليل وتصوم النهار وتذكر الله وتقرا قرآن وتتعلم علم وتبث العلم وتتصدق وتحج وتعتمر وتصل الرحم وتبر الوالدين وتدعو وتبكي وتطعم مسكين و تعمل كل حاجة خد من كل حاجة من كل خير تسمع عنه اعمل طالما انك تقدر ودي اللي اتعلمناها النهاردة برضو في الحجة دي ان اللي تقدر عليه النهاردة ممكن ما تقدرش عليه بكرة سبحان الله العظيم فعلا الحج النهاردة بقى فيه نوع مشقة زيادة شوية انا شايف ان الحج بيتجه ناحية المشي مش الركوب فاللي مش هيقدر يمشي يعني انا شفت ناس اسأل الله ان يغفر لنا ولهم ويعفو عنا وعنهم ناس كبار في السن ومرضى وعجزة ما حجوش يعني ما ما عملوش حاجة تذكر في المناسك وهم عذرهم عند الله وقبولهم على الله ليس الحكم الينا ده حاجة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى لكن انا بقولك بقى لو تقدر النهاردة تحج وانت شباب لو تقدري تحجي وانت شباب يبقى احسن يبقى احسن اه لو تقدر النهاردة تسعى في خدمة مريض لو تقدر النهاردة اه تحفظ قرآن كل اللي تقدر عليه النهاردة اعمله لان انت ما انتش عارف الدنيا هتعمل فيك ايه ولا الدنيا رايحة بيك لفين ولا هتوصل لايه مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة مسألة التسويف وتأجيل الأعمال لأن ال ال ال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه احنا لما نرجع بذاكرتنا بذهننا كده عشر سنين ورا كانت الاحوال ايه طب انزل يا ولد طب عشرين سنة ورا كانت الاحوال ايه طب تلاتين كانت الدنيا اهدى من كده شويه الشاهد ان دي فوائد الحج اجمالا او تلخيصا اللي انا عايز اخرج بيه من الحج في النهاية ان احنا نفضل طول عمرنا بنحج طول عمرنا بنقول لبيك اللهم لبيك أتيتك أتيتك جئتك جئتك عايزين نعيش طول عمرنا قلعين الدنيا ولابسين الإحرام محرمين عايزين نعيش عمرنا كله بنسعى وبنطوف عايزين نعيش عمرنا كله بنتنقل في مراتب العبودية عايزين نستفيد من الحج انك ما تقولش ما اقدرش استعن بالله وهتقدر وممكن يا رب نحج اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة اسمحوا لي بكمان فاصل عشان نقدر نكمل احبكم في الله ولحظات واعود اليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبقيت معي فقرة ألف وأربعمائة وثمان وعشرين عام مضى ماذا حصلنا فيه ماذا استفدنا منه ماذا حققنا فيه لابد من وقفة هذه الأعوام تمر والسنين ستسلمك الساعات في بعض مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها الأيام والسنين عمالة تعدي وهنموت نفسي نقف وقفة جادة حقيقية وقفة حقيقية نقف يعني نقف نقف كده وننظر ألف ربعمية تمانية وعشرين ألف وربعمية تمانية وعشرين تلتمية وستين يوم صليت فيهم لو الفرائض بس حوالي 1800 صلاة عملت ايه 1800 عرض على الله عملوا ايه في حياتك مر في خلال السنة دي يوم عاشوراء خلينا من اول المحرم ومن صام يوم عاشوراء غفر له ذنوب سنة ومر معانا الأشهر الحرم ومر معانا رجب وشعبان ورمضان تلاتين ليلة ويوم مر معانا العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر والعشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة يكفر الله سنة قبل وسنة بعده بعد كل ده ماذا فعلت فيك السنة بعد ألفين صلاة بعد ما سمعت القرآن على مدار السنة ثلاث أربع خمس مرات مش هقول قريته سمعته بس في العشاء والفجر والمغرب والراديو وانت ماشي وآية من هنا ولقطة من هنا عملت فيك ايه السنة اصل ايام العمر دي حجة لنا او حجة علينا كنت بقول للناس اللي بيحجوا كده اللهم اجعل حجتنا حجتنا اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا اه بتقول لهم احيانا بيبقى الحج حج عليك عشان ما تجيش يوم القيامة تقول له يا رب ده انا كان نفسي حج لو حجيت كنت بقيت رجل صالح يقول لك لا انا اتيت بك الى بيتي وحججت واعتمرت وبرضه ما بقيتش راجل صالح تبقى حجة عليك او حجة لك النهاردة انا عايز اسألك السنة دي عملت فيك ايه يعني هي قربتك من ربنا وصلتك لربنا ولا ملهاش اي نتيجة وتأثير في حياتك السنة دي يعني انت بقيت من عباد الله الصالحين بقيت من عباد الله المتقين بقيت من عباد الله الصادقين ها ولا ما بقتش انا عايز اسالك وارجوك بالله عليك جاوبني انت هتفضل طول عمرك كده هتفضل كده لحد امتى من لم يكن كل يوم في زيادة فهو في نقصان ما اصل هي كده الطريق لربنا يا طالع يا نازل فانت طالع ولا نازل طب وبعدين واخرتها ولحد امتى هو ربنا جل جلاله أعطاك فرص ولعل هذه الفرص لا تكرر لا تتكرر عايزين وقفة جاد نمرة واحد في هذه الوقفة أن نبحث عن العيوب والذنوب لنتخوذ منها ونتخلص منها وفورا كنت بقول النهاردة احيانا الانسان يبقى ماشي في الشارع و كل الناس بتبص له وتبتسم يلاقي الناس بتبص له وتبتسم كده او حد يبص له ويهز دماغه لو حد يبص له ويتصعب هو مش فاهم حاجة ولما يوصل البيت ويبص في المراية يفاجئ ان في مثلا حاجة سودة في وشه او حاجة حمراء او حاجة كل الناس شايفاها وهو مش شايفها اه يا اخو في ان يكون كل الناس شايفين عيوبي وذنوبي وانا مش شايفها او مش عارفها دي اكبر مصيبة يبتلى بها انسان لا لا اللي اكبر منها ان الانسان يخدع نفسه يضحك على نفسه يراوغ نفسه يمكر على نفسه يعني يبقى عارف ويعمل نفسه مش عارف يبقى عارف عيوبه وعارف ذنوبه وعارف معاصيه وعارف مآسيه وعارف ماضيه ومطنش ومكبر هو ده أكبر غلطة ترتكبها في حق نفسك في حياتك عايزين وقفة من جد نكتب ونوضح ونفرز ونفصل ونقرر ودرس الحد اللي انت مش هت- مش هتنساه ان ما تقولش ما اقدرش هتقدر ما تقوليش مش هينفع هينفع وانا بقول لك انا جربت واللي ما كنتش احلم ان انا اقدر عليه قدرت عليه ولو انت مش مصدق جرب هتقدر هتقدر فعلا لذلك انا بقول عايزين ناخد نعرف ذنوبنا وعيوبنا في الوقفه دي اتنين نكتب بالتفصيل ثلاثة نقرر قرر انك تبطل السجاير قرر انك تقاطع الحرام افلام بتشوفها حرام اغاني بتسمعها حرام بنت بتكلمها حرام واحدة تعرفها حرام والكلام للرجال والنساء قرر انك ستكف وتترك وستنتهي الامور ان شاء الله عز وجل بعون الله وتوفيقه ربنا هيعينك ويسددك محتاجين الوقفه دي تستمر شويه كمان ان كتير من الناس ما بيقفش مع نفسه الوقفة دي محتاجينها يوميا بس احنا بنقول فرصتنا النهاردة واحنا على رأس السنة الهجرية الجديدة ان احنا نقف علشان نستفيد من تجارب الماضي عايزك تستفيد ان الشهوات ملهاش حد وملهاش اخر وان الشهوات يقينا بتضر وما بتنفعش اكتب تجاربك وفوايدك انك انت استفدت من السنة دي ان الشهوات مهما تناولنا منها وتوسعنا فيها ملهاش اخر ولا عمرك هتشبع الا في الجنه وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وهم فيها خالدون اكتب تجاربك انك انت كل المعاصي اللي بترتكبها بتعود عليك بالعذاب رغم إنك- رغم ان انت بتعمل المعاصي عشان تتبسط عشان تسعد عشان ترتاح كل المعاصي اللي انت عملتها رجعت عليك بالعذاب فقدت فلوسك وفقدت صحتك وفقدت كرامتك وفقدت حالك مع الله اكتب اكتب تجارب السنة دي اكتب ان انا عملت كذا وكان جزائها كذا وتركت كذا وكان نتيجتها كذا استفيد قال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه من الظلم لنفسك انك تنسى ماضيك لازم تستفيد من ماضيك لازم تتعلم من ماضيك محتاجين في نفس الوقفة واحنا واقفين مع بداية السنة الجديدة ان احنا نستفيد ايضا من السنة القديمة ان إن احنا نعمل تصفيات غربلة عملية تصفيات وغربلة في حياتنا لازم تبقى كل فترة كل شهر كل شهرين كل ثلاثة كل ستة كل سنة بس غربلة غربلة للأفكار عايزين نفهم صح الحياة والفلوس والناس والنساء والصحة والمرض والآخرة والقيامة والميزان والصراط وقفة عشان نصحح أفكارنا ومفاهيمنا غربلة لمن حولنا للأشخاص والعلاقات والمعارف والارتباطات عايزين فعلا نعمل دي غربلة نعمل تصفيات ان الناس اللي انا عارفهم دول كلهم هيدخلوني الجنة ولا هيدخلوني النار لا هيدخلوني الجنة ولا هيدخلوني النار طب لازمتهم ايه لازم يبقى عندي الامر ده مهم جدا ان انا ابدا افرز الناس اللي حواليا ما بقولش زوجتك وولادك وابوك وامك و... وارحامك انا بقول الاصدقاء والمعارف و... والمصالح فرز وغربله علشان اقدر اعيش بعد كده في بيئه ايمانيه صالحه تقربني الى الله نريد ان احنا فعلا نغربل معارفنا وندقق في من حولنا وفي من نرتبط به ايضا غربلة وتصفيات لاعمالنا وارتباطاتنا اليوم 24 ساعة انا فوجئت في حسبة بسيطة كده كنت بعملها ان اكبر عدد ساعات انتاج في احسن الدول انتاجا 40 ساعة في الاسبوع خمس ايام في 8 ساعات يوميا صح ولا لا هو ده احسن الدول تقدما بيشتغلوا 8 ساعات في اليوم وخمس ايام في الاسبوع يبقى 40 ساعة الاسبوع 7 في 24 168 ساعة شيل منهم 40 يفضل 128 ساعة 128 ساعة شيل 40 كمان قصادهم نوم من ال 128 يبقى كام 128 شيل منهم 40 يفضل 88 ساعة 88 ساعة بعد الشغل والنوم بتعمل فيهم ايه سؤال يحتاج الى اجابة بيروحوا فين الساعات الطويلة دي انا بقول لنفسي انا نفسي الاقي حد عنده ربع ساعة فضة يبيعها لي ال 88 ساعة دول بيروحوا في في مفيش في مفيش بيضيعوا هو ده اللي احنا عايزين نغربله بقى في حياتنا ونوزنه ونظبطه في حياتنا ان احنا محتاجين الوقت اللي بيروح ده نستثمره لان ده راس مالنا اللي بنشتري بيه الجنه 88 ساعه اسبوعيا يعني اكتر من 12 ساعة يوميا بيضيعوا بيروحوا فين بيروحوا في ايه انا محتاج آه، احجم بقى او آه، آه، آه، ابرمج اعمالي انظم وقتي محتاج وقت للقرآن محتاج وقت للذكر محتاج وقت للقيام محتاج وقت لتربية الأولاد محتاج وقت للبيت محتاج وقت أتعلم محتاج وقت أخلو مع الله سبحانه وتعالى فلازم أتخلص من بعض المشاغل ليه لان من انشغل بما لا يحتاج اليه ضيع ما يحتاج اليه ف محتاجين في عملية الغربلة ايضا احنا قلنا غربلة الافكار وتصفيات الاصدقاء والمعارف وتصفيات الأصدقاء وتصفيات الأوقات والهموم والمشاغل محتاجين كذلك غربلة الهموم شايل هم ده وهم دي شايل هم واحد آه، سألوه وإن كنت ما احبش موضوع الأجانب ده يعني لكن بيقولوا له يعني سبب نجاحك إيه فقال إن أي حاجة يقدر حد يقوم بيها عني بفلوسي يعني أخليه يعملها ما انشغلش أنا بيها أي حاجة حد يعملها يقوم بيها يريحني منها أسيبها له طبعا في امور الدنيا يقصد يعني يا ريت احنا نكون كده يعني آه، فاكرين ما الهدف خطبة من يجي 20 22 25 سنة كده كانت اسمها ما الهدف كنت بقول ان الانسان لازم يحدد هدفه هدفه ايه ان يوصل لرضا ربنا لازم ثلاث حاجات نمرة واحد التركيز في الهدف وقلنا ساعتها الكلام اللي بيضحككم ان زمان في ميدان العتبة كان في جماعة قاعدين بتوع الجزم بتوع تلميع الأحذية ها قاعدين على الك- كل واحد عنده كرسي صغير كده قدامه الصندوق وعينيهم على الجزمة ما تلاقيش واحد منهم رافع راسه فوق لا لا لا كله بيبص على ايه على جزم المشاة ان اللون ده عندي ده هيجي ينفض ده هيلمع ده عايز رباط ده عامل له كبسونة ده, ده بقت الدنيا عنده جزمة مش شايف غيرها مش شايف غير الجزمة هو ده التركيز في الهدف كنت بقول ان الحلاق لما يمشي في الشارع تلاقي عينه على قفا الناس بقت الدنيا عنده قفا هي دي حياته التركيز في الهدف ف- فلذلك اللي هدفه الجنة سبحان الله العظيم لما أنس بن النضر في غزوة أحد مر على جماعة من الصحابة قاعدين قال لهم قاعدين كده ليه ما جلسكم قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما بقاؤكم بعده واها لريح الجنة إني لأشم ريح الجنة من دون أحد عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة لما قالوا له هتموت قال آه، ان التي تهربون منها هي التي جئتم تطلبون ان التي جئتم تطلبون هي التي منها الان تهربون هتهرب من ايه ما انت- انت عايزها دي هو ده تحديد الهدف يبقى التركيز في الهدف اتنين ان تكون روح الهدف موجودة في كل الاعمال لما يبقى مصنع بيصنع حاجة جيدة تلاقي دايما كل منتج يروح لازق عليه التيكت اسم المصنع فلذلك لما ابقى انا عايز ادخل الجنة كل الاعمال تؤدي الى الجنة بروح الشغل عشان ادخل الجنة بذاكر في الدراسة عشان ادخل الجنة بعامل مراتي معاملة طيبة عشان ادخل الجنة بكرم زميلي علشان ادخل الجنة لازم التيكت لازم العلامة المسجلة المميزة دايما على كل عمل نمرة ثلاثة ان تتخلص من كل ما يعطل عن الوصول الى هذا الهدف كان احد اخواننا طبيب وعنده حتة ارض في الصحراوي وجايب واحد يشتغل في الصحراوي مش عارف بكام الف طب يا ابني ما تشتغلها انت الشغلانة دي صغيرة قال لك لا انا طبيب وعايز ايدي تبقى يد طبيب مش يد عامل عشان لما احطها على المريض شفت ازاي ضحى بماله وادى كذا الف للراجل اللي هيشتغل ده عشان ما يشتغلش هو بايده ليه عشان عايز يبقى طبيب ما يبقاش مزارع فهمت ازاي هي دي القضية لما تبقى عايز الجنة هتضحي بهموم كتير اي هموم هتعطل عن الجنة اتخلص منها اي هموم هتشغل عن الجنة اتخلص منها مهما تكن هذه الهموم في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع هي دي آخر حلقتنا عشان أسيب مدني الحج مدني الواد حج السنة دي مش عارف هنقول له يا واد يا مدني ازاي بعد كده ربنا يهديه ويتوب عليه آه اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هسيب له فرصه يعمل الحصاد اللي هو عايزه ماليش دعوه القضيه في ايه بس انا عايز اقول الخاتمه النهارده ان انا عايز اشوف كل ما كان من امر الجاهليه واحطه تحت الجزمه تحت الحذاء تحت النعل في هموم جاهلية كتير عايز اشيلها من دماغي في هموم جاهلية كتير عايز اشيلها من قلبي عداوات خلافات احقاد مشاكل معاصي دنيا شهوات فلوس عايز اطلع واحطها تحت رجلي واطلع فوقيها اوصل لربنا انا عارف ان الحلقه دي كانت فضفضه والقائي معاكم الاسبوع الجاي ان شاء الله ان عشت وكان لي عمر باذن الله تعالى مع سيدنا النبي اه لا هات للناس دلوقتي من القلب وايه كمان و... اه لا ان شاء الله من القلب يوم الاثنين الصبح باذن الله تعالى يوم الاثنين الساعه كام 6 ونص يوم الاثنين 6 ونص الصبح باذن الله تعالى من القلب و... وكيف واخاتها يوم الاربع 7 ونص 7 ونص باذن الله تعالى ربنا يقدرني ان شاء الله واجي وانا بحبكم في الله بقول ان الاسبوع ده كان فضفضة ولقائي معاكم باذن الله تعالى مع سير سيدنا النبي حبيب قلبي ونفسي تبقى حلقات السيرة دي فعلا حياة حقيقية النبي يعيش معانا في حياتنا اليومين دول احبكم في الله واستودعكم الله عايز اشكر كل اللي دعالي ان انا احج وبقول له يا رب تحج والسنة الجاية نكون مع بعض ان شاء الله واشكر كل اللي دعالي وانا مريض واسأل الله عز وجل ان يشفي كل مريض مسلم ويعافي كل مبتلى مسلم وبقول انا زي الفل وتمام التمام الله اكبر اللهم لك الحمد احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله الله